اطمعي أيتها السماوات واصغي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم أهلا بكم في صفحة اسمع دوت كوم يقول الوحي المقدس اسمع يا شعبي فأتكلم ويقول الرب يسوع المسيح إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع ومن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس فهلما نستمع بكل احترام وخشوع إلى هذه العظام من كلمة الله المباركة
الآية التي تحتل نقطة المركز في الأعداد التي قرأناها في رسالة يوحنا الرسول الأولى هي قوله الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا العنوان بتاع موضوع الليلة دي ما هي الشركة البعض يعتقدون ان الشركة معناها الصلاة لكن الصلاة وهي التعبير عن أعوازنا واحتياجاتنا لله ليست هي الشركة الشركة لا دخل لها بأعواز الإنسان ولا يحتل فيها الإنسان مكانه لكن الشركة أساسا التمتع بما هو الآب وبما هو الابن في ذاته بغض النظر عن أعوازي واحتياجاتي أنا في بداية الطريق لا نستطيع أن نأتي إلى الله إلا عن طريق أعوازنا واحتياجاتنا وده اللي واضح في مثل الابن اللي كان ضار ايه اللي خلاه يرجع الى نفسه ويقول كم من اجير لابي يفضل عنه الخبز وانا اهلك ايه وأنا أهلك جوع فحاجته قادته إلى الرجوع إلى بيت أبيه لكن بعد ما رجع إلى بيت أبيه دخل في جو تاني وفيت أعوازه انتهى من موضوع أعوازه خلاص وأصبح تمتعه بما هو الآب في ذات قصة صغيرة عشان ما يبقاش الكلام كده يعني ناشف ومعجل آه ولد صغير راح ناحية أوضة أبوه في البيت وخبط ودخل وأبوه كان مشغول في بعض الأعمال منهمك في بعض الأعمال بيخلصها في البيت ففكر إن ابنه هو داخل جاي يدوشه بطلبات وراح بقص له كده بغضب واللي عايز ايه دلوقتي؟ ايه اللي مدخلك؟ ما انت شايف ان انا مشغول؟ انت عايز ايه؟ الولد قال انا انا انا مش عايز حاجه يا بابا انا عايز اقعد وياك شويه الاب وقد كان مؤمنا مسيحيا اتكسف من هذه الإجابة ومش بس اتكسف من إجابة ابنه لكن طبقها على نفسه وقال يا سلام كم من مرة احنا التجاءنا الى الله يكون لمجرد ان احنا عايزين وعايزين وعايزين وما بنفكرش اننا نختلي به لاجل ما هو في ذاته يعني يخشى يا اخوه ان احنا علاقتنا بالله الاب وعلاقتنا بالمسيح ما فيهاش بس الا انا محتاج وانا عايز الحكايه دي واضحه فين الحكايه دي واضحه في تاريخ حياه ابرام في اصحاح 15 لما الرب تكلم مع أبرام وبيقول له لا تخف يا أبرام لكن بعد كده الكلام إيه الكلام متناسب مع أعواز الله شايفها في أبرام أنا ترس لك وأجرك الكثير جدا أبرام على الفور يبتدي يشكر ويقول ايه ايها السيد ماذا تعطيني ماذا تعطيني وانا وانا ماضي عقيم اهو بقى الشركة ما فيهاش كلمة انا ما فيهاش كلمة انا ابدا ده واحد استريح من اعوازه الشخصيه وضميره هدي ونفسه استقر وقاعد يتلذذ بما هو الآب وبما هو الابن أنا عشان ما أطولش أقول إن فيه أربع عناصر مهمة ضرورية علشان قيام شركة بين وبين الآب وبين الابن النقطة الأولانية إعلان الله الآب ذاته في المسيح ده واضح منين الذي كان من البدء من البدء هنا غير من البدء بتاع إنجيل يوحنا البدء بتاع إنجيل يوحنا ده من الأزل لكن البدء الأزلي ده ده احنا ملناش نصيب فيه ليه لأن أنا ما اقدرش أتمتع بالابن كمعلن للآب إلا حال كونه متجسدا على الأرض الابن في الأزل كان صورة الله غير المنظور لكن بدون تجسد ما كان لي أنا الإنسان إن أنا أعرف الله فيه لكن عشان أعرف الله والآب في الإبن كان لازم الإبن يتجسد الله لم يره أحد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر يبقى أول عنصر في الشركة إيه؟ الإعلان الإلهي عن الآب وعن الله في المسيح الله يرتبط مع الكلمة الكلمة كان عند الله والكلمة صار جسدا الآب يرتبط مع الابن الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خط العنصر الثاني الحياة الأبدية نوالنا الحياة الأبدية يقول ايه الرسول في يوحنا 17 وهذه هي الحياة الأبدية ده مش تعريف للحياة الأبدية ده تعريف لنتيجة الحياة الأبدية ثمر الحياة الأبدية تعمل ايه وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلنا بدون الحياة الأبدية ما نقدرش نعرف الله أيها الأحبة والحياة الأبدية بهذه المناسبة مش معناها الحياة التي لا نهاية لها كلمة الحياة الأبدية مش معناها حياة بلا نهاية ليه؟ لأنه ما هو الخطاة في الجحيم هيكونوا موجودين بلا نهاية لكن ما يتقالش إنهم واخدين حياة أبدية الحياة الأبدية أصلها حياة الله الأزلي والله أعطانا هذه الحياة ليه؟ علشان يبقى فيه توافق بين أفكارنا وأفكاره يبقى فيه علاقة وشركة بيننا وبينه يعني اسمحوا لي أقول إن آدم وهو في الجنة لما الرب الإله جاب له الحيوانات علشان يسميها سماها آدم باعتبار إنه رأس الخليقة الأولى وله سلطان ممنوح من الله إنه يدعو بأسماء وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو إيه اسمها يجي بعدها عبارة وأما لنفسه فلم يجد معينا إيه طب يعني ما ينفعش قرد من القرود مثلا يكون في علاقة مع آدم ما ينفعش أي كائن سامي من هذه الكائنات انه يبقى في علاقة مع آدم لا مش ممكن لسبب أن جميع هذه الحيوانات تمتلك نوع حياة غير نوع الحياة اللي اللي في آدم آدم عايز رفيق يكون له نفس صنف الحياة اللي فيه هو عشان تبقى ليها غرائزها المتشابهة مع غرائز ورغائبها المتشابهة مع رغائب الله بالحياة الأبدية وضع فينا رغائب وأشواق لا يشبعها إلا هو لا يشبعها إلا هو الله قصد من إعطائنا الحياة الأبدية إن هذه الحياة الأبدية فينا تكون منشئة لرغائب وأشواق وغرائز روحية سامية لا يشبعها إلا الله نفسه أقل من الله لا يشبع هذه لا يشبع هذه الرغائب وبمناسبة آدم وحواء عايز أقول ملاحظة برضه على الماشي يمكن نفتكر ان اول ذكر او اول اشارة الى موت المسيح جه في تكوين ثلاثة لما الرب الاله صنع اقمصة من جلد والبس ادم وحواء بعد طردهم من الجنة باعتبار ان الاقمصة من الجلد دي جاية من حيوانات ذبحت وهذه الحيوانات غالبا كانت محرقات وقدمها الله عوضا عن آدم وحواء كرمز إلى المسيح لكن فيه رمز لموت المسيح فصح اثنين قبل كده يختلف عن الرمز اللي في أصحاح ثلاثة الرمز اللي في أصحاح ثلاثة الهدف منه إيه تسديد أعواز الإنسان اللي عرته الخطيه يعني موت المسيح رمزيا في الصح ثلاثة مرتبط بآدم العريان وحواء العريان أقمصة من جلد يعني دي أعواز في الإنسان نفسه لكن فيه رمز فصح اثنين لموت المسيح ليس للإنسان دخل بأعوازه فيه اللي كان محتاج للتاني حواء محتاجة لآدم ولا آدم اللي كان محتاج لحواء آدم اللي كان محتاج لحواء ما هو ده اللي شافه الله لما بيقول إيه ليس جيدا مع انه قبل كده كل حاجه بيقول ايه حسن حسن حسن لكن جه عند ادم لما شافه لوحده كده قال ليس جيدا ان يكون ادم ايه وحده فاصنع له معينا نظيره ونفس آدم لما جاب الرب الإله الحيوانات وسماها يقول وأما لنفسه فلم يجد له معينا نظيره كلمة معين هنا مش بمعنى المساعدة لا كلمة معين هنا بمعنى شريك يكون مستودع لعواطف ومحبة آدم أصل آدم مخلوق على صورة الله ففيه غرائز من الله وهذه الغرائز من ضمنها المحبة المحبة اللي ما تشبعش إلا لما تجد شريك ليها يشترك معها في هذه المحبة فاللي كان محتاج للتاني مين آدم اللي محتاج حاجة عجيبة طب تعالوا نطبق الرمز يبقى لما ناخد المسألة دي للمسيح اساسا اللي محتاج للتاني مين انا للمسيح ولا المسيح اللي محتاج لي تبارك اسم الهنا ايها الاحبه احنا بنقول ان احنا اللي كنا محتاجين لكن ايه رايكم انه في القصد الازلي المسيح هو اللي كان محتاج لنا احنا باعتبارنا زي حواء وبيسمينا الكتاب بالنسبه له ملء الذي يملا الكل في الكل يعني المسيح كانسان رجل مقاصد الله بدون الكنيسه يعتبر انجاز التعبير غير كامل لكن كماله يرتبط باستحضار الكنيسه اليه شيء عجيب يا احبه شيء عجيب ان الله في المسيح يبقى محتاج لي انا عايزني انا طب عايزني ليه اصل دي صفة الله الله بيقول يعني احد رجال الله المشهورين قال حاجة انا اول ما قريتها اندهشت في الحقيقة قال الله كافي بذاته لذاته في كل حاجة ما عدا حاجة واحدة يعني الله كافي لذاته بذاته يعني هو مكتفي في نفسه بذاته ما عدا حاجة واحدة ما يقدرش يكتفي بيها فيها بذاته ايه المحبة المحبة فالله لا تستطيع ان تكتفي بذاته لكن عايزة تجيب ايه عايزة تجيب اغراض يتمتعون بهذه المحبة الله يسعد بانه يجيب ناس يشركهم معاه في السعادة التي يتمتع بها ابنه العزيز المبارك ولعلنا قد نسأل أيها الأحباء طيب بيقول أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح احنا قلنا ان في اربع عناصر ضرورية للشركة أولا إعلان الله الآب ذاته في المسيح ثانيا امتلاك الحياة الأبدية ثالثا الضمير المطهر بدم المسيح لأن امتلاكي للحياة الأبدية بدون معرفة إن مشكلة خطاياي قد سويت هتخليني مشغول بمذنوبيتي أمام الله لكن الشركة تتطلب إن واحد دخل إلى حضرة الله وساب أعوازه في الخارج في الحكاية دي تقدروا يا أحبة تشوفوها فين في الداخل لخيمة الاجتماع أول ما يقابل يقابل بإيه مسبح المحرقة مسبح النحاس ده إيه ده ده كفاية الله في المسيح لتسديد أعواز الخاطر لكن لما يدخل جوه بعد ما يعبر على المائدة كمان المائدة دي المسيح كطعام شعبه والمنارة دي برضو المسيح كنور ومذبح البخور دي تختص برضه بأعو... يختص برضه بأعوازنا باعتبار المسيح رئيس كهنة يرث الضعفاء لكن جوه خالص في ايه محضر الله في التابوت الله نفسه في المسيح وهو ده اللي يعني ي- يرمز إلى شركتنا مع الآب ومع الابن أنا تركت أعوازي عند المسبح خلاص ودخلت عشان أتمتع بالله كما هو كما هو في ذاته زمان كنت بقيس الله بمقدار أعوازي يعني كل فكرتي عن الله زي ما الابن الضال هو راجع بيقول ايه اجعلني كأحد ايه أجراد هنا بقى الابن الضال بيقيس أبوه بأعوازه إيه؟ بأعوازه هو لكن لما وصل وقع أبوه على عنقه وقبله وتمتع ولو بلمحة من هذه الشركة ما قدرش يقول اجعلني إيه؟ كأحد أجراك اجعلني كأحد أجراك دي جايز حاجة تتناسب معاه هو هو يظن إن دي حاجة تتناسب معاه طب لكن اللي يتناسب مع الله إيه؟ اللي تناسب مع الله انه مش عايز عبيد يقول في عبرانيين اثنين لانه لاقى بذات الذي لاجله الكل وبه الكل وهو آت مش بخطاط من الجحيم لكن بأبناء كثيرين إلى المجد وكلمة أبناء اللي بيشير إليها في رومية 8 كمان باعتبار إن المسيح هيكون بكر بين إخوة كثيرين تتضمن إن الآب عاوز يمتع ذاته بإفاضة عواطف الأبوة على هؤلاء إيه؟ على هؤلاء الأبناء الذين استحضرهم إلى ذات علاقة ابنه معاه لدرجة إن في يوحنا 17 بيقول وأحببتهم كما أحببتني يبقى إذا إذا الضمير المطهر ده ضروري علشان ممارسة الشركة ولما أقول الضمير المطهر طبعا ده هيجي بعدين حاجات تاني مواضيع تاني في الليالي القادمة تورينا إزاي الضمير بيتدنس وإزاي بت- بترد الشركة إذا تأنى الرب وتأملنا في هذا ملناش دخل به إلا لا لكن الحاجة الرابعة قلنا إعلان الله الآب ذاته في الابن ده أول عنصر ثانيا الحياة الأبدية عشان تبقى فيه نفس الحسيات والغرائز اللي في الله متجاوبة متجاوبة فيا معه وبعدين الضمير المطهر عشان ما يكونش فيه خوف في حضرة الله وأخيرا الروح القدس الروح القدس ونحن قد أخذنا مش بس طبيعة جديدة ومش بس حصلنا على الضمير المطهر لكن كمان حصلنا على الروح القدس والروح القدس اللي فينا ما يديناش أفكار أقل من الأفكار اللي عند الآب والابن تصوروا معي يا أحبة هذا تصوروا الأفكار المتبادلة بين الآب وبين الابن كيف نصل إلى هذه الأفكار ضعفاء ده صحيح وما نقدرش نستوعبها ده صحيح لكن الروح القدس لا يستطيع أن يعطينا أفكارا أخرى بخلاف الأفكار الكائنة في الآب وفي الابن ويعني إيه الأفكار اللي في الآب وفي الابن يعني الله في الشركة ما يحبناش نتكلم عن زواج لكن يحب يفضي إلينا بأفكاره إيه؟ بأفكاره هو. في فرق بين إبراهيم في تكوين 15 وبين ت- إبراهيم في تكوين 17 و18. يقول لنا الكتاب إن في 17 من تكوين إن الله تكلم مع أبرا- إبراهيم وقال له المرة دي بقى مش مش إبراهيم اللي بيقول أنا مش إبراهيم اللي بيقول ها أنا ماضي عقيم لكن الله بقى اللي بيتكلم أنا الله القدير أنا الله القدير في 18 بقى يقول حاجة هل أخفي عن ايه اوعى نقول عبد ابراهيم هي مش عبد لان العبد لا يعلم ما يفعل سيده لكن هي هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله تبارك اسمك يا رب الى هذا الحد انت مستكتر على نفسك انك تحتفظ وافكارك ومقاصدك في ذاتك لدرجة انك انت شايف انك لازم تطلع ابراهيم عليها اي هي دي الشركة والابن بيقول في يوحنا 15 ايه لا اعود اسميكم عبيدا بل احباء لاني اعلمتكم بكل ما سمعته ما سمعته من ابي النقطة الأخيرة اللي عايز أقول عليها ما هي الشركة مع الآب وما هي الشركة مع الابن الشركة مع الآب هي الدخول مع الآب في أفكاره وعواطفه من جهة الابن الآب أعلن لينا موقفه هو من جهة الابن ما نلاقيش في الكتاب إن الآب يطالبنا بموقف معين من من جهة الاب لكن نلاقي إعلان لموقفه هو من جهة الابن وكأنه يقول إيه إن كنتوا عايزين تبقوا في شركة معي خلي نظرتكم للابن زي إيه زي نظرتي أنا فبيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به أنا سررت مش الذي به ينبغي أن تصروا ما هي متضمنة برضه كلمة إن إحنا لم ينبغي أن نص... لا نصرب أحد إلا الابن دي متضمنة في هذا الكلام لكن الأب ما قالهاش كده قال هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به طب معنى الكلام ده إيه؟ يعني معناها ما دام أنا مسرور بابني ما دام أنا شبعان بابني وما دام أنتوا ليكم شركة ويايا يبقى لازم كمان ابني يكون موضوع إيه؟ شبعكم وصول ده موضوع يا أحبة الواحد فيه يعني يحس أنه ضعيف يحس أنه ضعيف وقاصر شبع الآب بالابن وسرور الآب بالابن واكتفاء الآب بالابن كغرض يملأ قلب الآب إن كان الابن إن كان الابن في شخصه وفي ذاته كافي لأن يملأ قلب الآب أليس هو كفيل وجدير بأن يملأ قلوبنا نحن الصغيرة المحدودة القاصرة هذه هي الشركة مع الآب أن يكون موضوعها الابن طب والشركة مع الابن معناها إيه الابن متمتع بمحبة الآب وفي نفس الوقت كان طعامه أن يفعل مشيئة الآب الذي أرسله يبقى الشركة مع الابن معناها التمتع المشترك مع الابن بمحبة مين؟ بمحبة الآب بمحبة الآب أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم وفي نفس الوقت مشاركة الابن في طاعته في تنفيذه لمشيئة الآب والنتيجة كده إيه؟ شركتنا مع الآب والابن نتيجتها إيه؟ لكي يكون فرحكم كاملا وله كل المجد
اسمع دوت كوم